باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين في الاسبوع القادم كل سنه وانتم طيبين في الاسبوع الجاي هنحتفل بصوم يونان وبفصح يونان يوم الخميس زي بكره و احتفالنا في الكنيسة القبطية بهذا الصوم له معاني كثيرة وله أثر كبير وصوم محبوب في كنيستنا الصغيرين والكبار وبيدينا كده لمحة من طعم الصوم الكبير بنفس الطقس وبنفس الألحان وبنفس الصوم الانقطاعي فضلا عن عن القصة الجميلة قصة يونان القصة المبهجة اللي كلنا بنحبها من صغرنا ومن أوائل القصص اللي بتتعلم بنتعلمها وإحنا صغيرين هقرا ويا حضراتكم الإصحاح الأول من سفر يونان وصار قول الرب إلى يونان ابن أمتاي قائلا قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة نادي عليها لأنه قد صعد شرهم أمامي فقام يونان ليهرب إلى ترشيش من وجه الرب ونزل إلى يافا اتجاه تاني يعني ووجد سفينة ذاهبة إلى ترشيش فدفع أجرتها ونزل فيها ليذهب من معهم إلى ترشيش من وجه الرب فأرسل الرب ريحا شديدة إلى البحر فحدث نوء عظيم في البحر حتى كادت السفينة تنكسر فخاف الملاحون وصرخوا كل واحد إلى إلهي وطرحوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم وأما يونان فكان قد نزل إلى جوف السفينة واضطجع ونام نوما ثقيلا فجاء إليه رئيس النواتية وقال له ما لك نائما قم أصرخ إلى إلهك عسى أن يفتكر الإله فينا فلا نهلك وقال بعضهم لبعض هلما نلقي قرعة لنعرف بسبب من هذه البلية فألقوا قرعة فوقعت القرعة على يونان فقالوا له أخبرنا بسبب من هذه المصيبة علينا ما هو عملك من أين أتيت ما هي أرضك من أي شعب أنت فقال لهم أنا عبراني وخائف من الرب إله السماء الذي صنع البحر والأرض البحر والبر فخاف الرجال خوفا عظيما وقالوا له لماذا فعلت هذا فان الرجال عرفوا انه هارب من وجه الرب لانه اخبرهم فقالوا له ماذا نصنع بك ليسكن البحر عنا لان البحر كان يزداد اضطرابا فقال لهم خذوني واطرحوني في البحر فيسكن البحر عنكم لاني عالم أنه بسبب هذا النوء العظيم عليكم ولكن الرجال جدفوا ليرجعوا ليرجعوا السفينة إلى البر فلم يستطيعوا لأن البحر كان يزداد اضطرابا عظيما اضطرابا عليهم فصرخوا إلى الرب وقالوا آه يا رب لا نهلك من أجل نفس هذا الرجل ولا تجعل علينا دما بريئا لأنك أنت يا رب فعلت كما شئت ثم أخذوا يونان وطرحوه في البحر فوقف البحر عن هيجانه فخاف الرجال من الرب خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نزورا وأما الرب فأعد حوتا عظيما ليبتلع يونان فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي والمجد لله دائما أبديا آمين نينوى المدينة العظيمة التي أرسل الله نينوى إليها أرسل يونان إليها نينوى آخر عاصمة للإمبراطورية أشور وهي واقعة مدينة نينوى على الشاطئ الشرقي لنهر دجلة في العراق شمال العراق وقد خربت عام 612 قبل الميلاد يعني قبل الميلاد بحوالي سبعة قرون واللي خربها تحالف بين البابليين والسكسيين ومدينة نينوى أسسها نمرود من سفر التكوين تقروا عنه في إصحاح عشرة يونان النبي كان معاصرا لثلاث أنبياء تانيين عموس وهوشع وميخائيل وميخا ميخا النبي وقصة نينوى قصة آه، غريبة ومثيرة والسفر ليس له أقوال أو يسجل أقوال نبوة ولكن السفر هو يحكي مشهد من مشاهد حياة يونان النبي يونان النبي عاش عمر طويل تعدى السبعين والثمانين سنة ولكن يونان آه، في حياته كلها كانت هذه الواقعة وسجلها ويونان هو النبي الوحيد اللي استخدم السيد المسيح وشبهه بنفسه من كل أنبياء العهد القديم استخدم بس تشبيه يونان الذي ظل في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي مثل ابن الإنسان أو كمثل أو كرمز لابن الإنسان طبعا القصة معروفة بس أنا عايز أكلمك عن النعمة في سفر يونان وصور النعمة في سفر يونان في القصة كلها دارسينها كلنا وعارفين أولها وتفاصيلها والسفر نفسه سفر صغير ودايما بنقول نقراه كل يوم في آه، فترة الصوم اللي جاية صوم يونان والصوم كله هو اللي بيمهدنا للصوم الكبير عايز أكلمك على خمس صور للنعمة الله يصنعها معنا وربما تعدي علينا كده من غير ما ناخد بالنا منها النعمة الأولى اسمها نعمة التكليف يعني ايه نعمة التكليف يعني الله يكلف إنسان بعمل ظروف معينة يستخدم الله إنسان ويكلفه بعمل والإنسان لو نظر لنفسه يقول أنا مش قد العمل ده أو مش بتاعي أو لأ أو أبعد أو أهرب أي صورة من الصور نعمة التكليف أنه يحبنا وعشان كده بيبعتنا ممكن خادم صغير زي أرميا النبي يستخدمه ربنا وبعدين أرميا كده يقف قدام ربنا ويقول له أنا صغير ده أنا ولد يقول له لا تقل إني ولد ده أنا صغير في عينين نفسي لا في عينين الله يستطيع الإنسان أن يصنع الكثير نعمة التكليف ونعمة التكليف دي بتحتاج من الإنسان أن يكون قلبه طائعا قلب مطاوع مش ملاوع قط- قلب مطاوع وقلب مش معاند وهو لما يكلفنا ويرسلنا يوم كمان يشجعنا يعني لما ربنا بعت هنا يونان قال له اذهب الى نينوى المدينه العظيمه ونادي عليه بمعنى ايه ده انا بكلفك برساله مش لبلد صغيره ولا قريه مجهوله لا ده انا بعتك لشعب كامل يعني هذا تكليف عظيم في حد ذاته والله هو بيكلفنا يحترم إرادتنا قال له قوم واذهب إلى نينوى- نينوى ساب ربنا ومشى في الناحية التانية ما عملوش حاجة خالص الله يحترم إرادتنا ويبعتنا أو يستخدمنا أو يرسلنا ليس عن استحقاق وليس عن كرامه معينه ولكن الله هذه عادته ان يستخدم غير المعروف وغير ال- آه، اللي ظاهر وغير الموهوب وغير المشهور و- و- ويستخدمه عشان يبعته ويصنع بيهم عجبا يصنع بيهم عجبا اول نعمه عايزه تعرفها ان ممكن ربنا يستخدمك ويكلفك بعمل ممكن شاب صغير او شابه صغيره يحب يكرس نفسه لربنا يكرس نفسه ويبتدي بقى ربنا يبعته من خلال خدمته من خلال كنيسته يبعته لاماكن بعيده خالص ويخدم فيها طب ده انا يا رب لا اعرف الاماكن دي ولا خدمت فيها ولا عندي خبره ولا حاجه انا هكون وياك انا هكون فمك أنا هكون فكرك أنا هكون قلبك المهم أن الإنسان يحط نفسه في يد الله التي تشكل تشكل يوم ما الإنسان يبتدي بقى يحط دماغه وفكره وإنه بيفهم أكتر خلاص راحت عليه النعمة دي وضاعت عشان كده أيها الحبيب انتبه لأي نعمة يكلفك بها ربنا وأنا على فكرة مش بتكلم على نطاق الخدمة بس أو الكنيسة أنا بتكلم بصفة عامة أفتكر مرة شاب من الشبان كان شكالي لما اتخرج من كلية الطب وقال لي أنا رحت في قرية ما فيهاش ولا واحد مسيحي وفيها 12 ألف نسمة أنا مش مستحمل فقعدت أتكلم وياه وأشجعه وأقول له ده خبرة جديدة ويعني أنت كنت هتروح إزاي وديك عرفت حاجة اثبت ربنا بعد كده بعته في بلد فيها 30 مليون نسبة المسيحيين فيها ما يجوش مثلا واحد من مية في المية وراح هناك وابتدى يخدم وناجح وشاطر وفي شغلته في الشغلانة بتاعته اللي بيشتغلها عايز أقول لك إن ممكن ربنا يبعتنا في حاجة عشان قصده في حاجة تانية نعمة التكليف أدي أول نعمة النعمة التانية نعمة التأديب واحد فيكم قاعد دلوقتي يقول لي هو التأديب بقى نعمة الأيام دي يعني لما ربنا أدبني بقت نعمة أقول لك آه ده التأديب لصالحك ولخيرك ولمستقبلك التأديب صاحبنا خد كلام ربنا ورماه عرض الحائط وركب سفينة وركب السفينة رايحة في اتجاه تاني خالص معاكس وبعدين هتعمل ايه يا يونان قال هنزل انام نوما ثقيلا نام يا يونان نزل قاع السفينة ونام في السفينة والبحر هيك هيك والبحارة مش معتادين البحر الأبيض المتوسط بتاعنا ده والبحارة مش معتادين على الكلام ده ايه هيجان البحر ده لأن معروف عندهم في الملاحة في نوات معينة وفي فترات يهيج فيها البحر وفي فترات يبقى البحر هادئ غريب فالبحر يهيج وبعدين المية مع الهواء تبتدي تلعب بالسفينة وسفينة تضطرب كانت سفينة ركاب وسفينة بضايع ابتدوا يرموا البضايع عشان يخففوا عن السفينة وده في حد ذاته خسارة وبعد كده بعد ما يرموا البضايع هيرموا الناس بقى فيعملوها بالقرعة برضه عشان يخففوا على السفينة وهم في حالة اضطراب احنا بنحكي دلوقتي واحنا قاعدين مرتاحين تانيين في وسط المية مع الظلمة مع المطر مع الموج السفينة وخلاص هتغرق ويعملوا القرعة والقرعة تقع على صاحبنا ده وبعدين قبل ما يرموه يحققوا وياه انت مين وجاي منين وشعبك ايه وارضك ايه ويبتدي يجاوب كويس والبحر الهيج ده تأديب وفي اللحظة المناسبة قالوا يا رب لا تقم علينا خد الشخص اللي وقعت عليه القرعة ورموه صار سكون في البحر وكأن التأديب ده كان نعمة عشان تحرك قلب يونان وتحرك قلب البحارة وركاب السفينة وتحرك قلبنا ما ممكن احنا نتعرض لتأديب ممكن الواحد يجيله فترات يؤدب فيها بأي سوء بمشكلة بضيقة بموضوع بتعب هذا التأديب له نعمة خاصة والشاطر اللي يستغل التأديب ويونان كان شاطر لأنه لما اترمى في بطن الحوت حول جوف الحوت إلى مخدع صلاة نعمة التأديب إن جاء إن البحر هاج عليك وإن سفينة حياتك اضطربت وظهر هناك حوت والحوت ده ممكن يقلب السفينة والأمواج المتلاطمة على جسم السفينة لكن اعرف أن هناك بصيص من النور هو يد الله اللي بتحرك هذا الكون كله نعمة التأديب النعمة الثالثة هنسميها نعمة التخليص يخلص إنسان ينقذ إنسان اتخيلوا ويايا كده في هيجان البحر وطبعا كان زمان السفن تعبانة يعني والسفن ما كانتش بمواتير ولا حاجة ولا بأجهزة إلكترونية ولا بإشارات ولا بأي شيء من ده كله يدوي شراع هو اللي بيزق السفينة في المية يوم في وسط الجو الهائج ده يرموا يونان وكأن يونان عايز يستفيد من الرمية ان هو نزل جوف السفينة لا ده انا عايز انزل جوف البحر واموت واخلص بقى شوفوا العناد شوفوا العناد يوصل الانسان لايه طب وبعدين هتعمل ايه يا يونان قال ارموني فرموه لكن الله كان له رأي تاني يريد أن يعطيه نعمة خلاص يوم الله يرتب ويقول لنا تعبير جميل جدا أرجو أنكم تاخدوا بالكم آه هنا وأمر الرب الحوت فقذف يونان البر إلى البر ده في بعد ما قعد في الحوت أمر ده هو أمر الأول الحوت قال له تعالى جنب السفينة في وسط البحر الهايج وتعالى وافتح فمك وقف للحظة وفي اللحظة دي هرمي في جوفك إنسان ما تاكلوش ما تهضموش ما تموتوش اقفل عليه وخلي له شوية هوا عشان يتنفس بيه خلاص الله الله العظيم أعد حوتا ده ممكن الشيء اللي انت خايف منه يكون هو سبب انقاذ انقذ الرب يونان بالحوت وانقذه بهدوء البحر ويونان ما كانش مصدق نفسه ما زلت اقول لكم احنا بنحكي الحكايه واحنا قاعدين مستريحين مش كده وبنقرا القصه في ظرف دقايق وتخلص لكن ده واحد كان في الميه في الظلمه البحر الابيض المتوسط بيسموه بحر الظلمات وعشان فيه دوامات والدوامه دي كل ما تنزل فيها دي يبقى فيه ظلام شديد ويبتلع الناس لكن نعمه التخليص او نعمه الخلاص التي قدمها الله ليونان عظيمه للغايه وقدمها له وزي ما تقولوا كده ربنا عايز يقول لك يقول له ايه يعني من فضلك خد بالك ده الحوت سمع الكلام عنك ده انا قلت الحوت روح اقف جنب السفينه راح وقف جنب السفينه وانتظرك وقلت لك روح نينوى ما رحتش وهربت يعني تأنيب رقيق ليونان نعمة الإنقاذ بهذا الحوت وقصة طبعا عجيبة و نعمة إن البحر يهدى فيصير خلاص والنعمة الأكثر إن يونان نفسه بعد ما طلع من فم الحوت وبعد ما قذفوا فم الحوت راح ونادى على نينوى وهو مش مصدق إنها ممكن تنال خلاص وقال لهم العبارة الشديدة بعد أربعين يوم تنقلب المدينة وكان نفسه تنقلب المدينة كان نفسه يشوف أول مرة هيشوف مدينة كده وبعد 40 راحت مقلوبة كده كان نفسه يشوف المنظر ده لكن لم يراه أهل نينوى خذلوه وطبعا نعمة الخلاص دهيت جت ويونان في بطن الحوت كان صايم مش كده برضه وأهل نينوى بعد كده صاموا وعاشوا في المسوح الخلاصة أن الله يمنحك نعمة خلاص في حياتك اليومية اوعى تفتكروا أن الخلاص اللي تم على الصليب وانتهت القصة ده الله يعمل معنا كل يوم مش كل يوم ده كل ساعة وكل دقيقة وبيخلصك من شرور كتيرة خالص وعشان كده بنقول له نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال قلت لك نعمة التكليف ونعمة التأديب ونعمة الخلاص أو تخليصه وإنقاذه نمرة أربعة نعمة التتويب توبة توبة أولا ليونان عرف أن الله حق رغم أن يونان عبر مسيرته ونسمع كده ان يقول العبارة البايخة بتاعته آه، موتي خير من حياتي في الآخر كده ومش عاجبه الحال ودايما متذمر على نفسه إلا أنها قصة توبة ليونان نفسه يونان وربنا في النهاية أنبه بعبارة جميلة قال له كده أنت شفقت على اليقطينة التي لم تتعب فيها ولا ربيتها التي بنت ليلى كانت وبنت ليلى هلكت أفلا أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد بها أكثر من اثنتي عشر ربوة من الناس الذين لا يعرفون يمينهم من شمالهم وبهائم كثيرة التوبة نعمة التوبة ليونان كمان نعمة التوبة للبحارة بحارة وركاب السفينة شافوا بعينيهم شافوا بحر هايج وكانوا هيموتوا وشافوا بحر هادئ ووصلوا بسلام للمينا توب عشان كده يقول لنا في الكتاب ايه عليهم يعني انهم خافوا خوفا عظيما وذبحوا ذبيحة للرب ونظروا نزورا بداية التوبة بقى وقد كان النعمة الثالثة في التوبة دي يعني اليونان والبحارة ثم أهل نينوى أهل نينوى بلد كبيرة كان فيها 120 ألف نسمة ودي تعتبر بلد كبيرة قوي والبلد الكبيرة ده هي زي ما ذكرت مرة قبل كده وإياكم إن هذه البلد كانت تتميز بلونين الأخضر والأصفر الأخضر الزرع ونسمع عن حدائق بابل المعلقة كانوا بيزرعوا في كل حتة واللون الأصفر لون الذهب كانوا يطلوا وجه المباني بصفائح الذهب فتصور بلد بهذا الشكل في النهار تبقى الصفائح بتلمع وتتلألأ والخضرة اللي موجودة وياها وكان تعبير عن الغنى الفاحش في هذه المدينة العظمى يونان يتوب والبحارة يتوبوا وأهل نينوى يتوبوا التوبة الجماعية التي ليس لها مثيل في التاريخ وأيضا هذه رسالة لنا جميعا بالتوبة احنا مش بنحتفل بأعيادنا اعتمادا على انها حاجه تاريخ بس لا الاعياد رسائل روحيه لنا الاصوام رسائل روحيه لنا وبتتكرر من سنه لسنه عشان اللي يفوت وقت يقدر يعوضه بعد كده فبلا شك صوم يونان هو صوم للتوبه والكنيسه من حكمتها بتجيب الصوم ده قبل الصوم الكبير ب 15 يوم كأنها ثلاث قرعات استعد انتبه بعد أسبوعين هيجي الصوم الكبير الصوم الكبير مش أيامه زي أي أيام الصوم الكبير عايز استعداد خاص منك والكنيسة عايزة استعداد خاص فيها تستعد بألحان وبطقس بقراءات وعهد قديم ومطنيات من فضلك استعد وعشان ما تجيش غفلة يعني لغاية النهاردة عايشين بكره نبتدي صوم لا قالت نحط الصوم الصغير صوم اليونان الصغير ده ثلاث ايام علشان ينبه الناس عشان يصحي الناس عشان يخلي كل واحد يستعد يروح لاب اعتراف يقول له اعمل ايه في الصوم الصوم اللي هيبتدي ده ايه القانون الروحي بتاعي ازاي تكون فتره حلوه ازاي تكون فتره لحياه الانسان نعمه التتويب استغلها ايها الحبيب واستغل فترات الأصوام للتوبة الصورة الخامسة للنعمة بنسميها نعمة التعليم إن الواحد يتعلم أولا أول حاجة بتعلمنا الطبيعة إن الهواء والمية والبحر والحوت كلها في إيد ربنا كلها في يد الله ده هو اللي حرك الحوت وهو اللي جابه وقفه كده وهو اللي البحر هاج والرياح هاجت فحتى الطبيعة تعلمنا ويا بخت اللي ياخد باله من رسائل الطبيعة الطبيعة تعلم الإنسان خد بالك نمرة واحد نمرة اتنين الأحداث الأحداث التي تحدث أحداث زي آه إنه يركب السفينة سفينة تانية خالص رايحة ترشيش أحداث البحر الليهيك أحداث إنه يترمى عن طريق القرعة أحداث إن الحوت يروح نطره في على أرض تانية جديدة قريب من نينوى كل الأحداث ده هي الأحداث تعلم الإنسان الحياة اليومية بتاعتنا كمان بيعلم الإنسان الأشخاص يعني أنا أتعلم من الطبيعة وأتعلم من الأحداث وأتعلم من الأشخاص الناس اللي بقابلهم والناس اللي بقعد وياهم والناس اللي بشوفهم هم بيتكلموا هم بيتصرفوا الناس اللي أقرأ سيرتهم والناس اللي أقرأ مذكراتهم أتعلم الشاطر فينا اللي يتعلم ياخد من كل أحد يتعلم بالتأكيد يونان اتعلم من ركاب السفينة أو البحار وبالتأكيد أنه اتعلم شوية من أهل نينوى وأهل نينوى اتعلموا من يونان ومن كلماته وعظاته ضروري حصلت الحكاية دي الشاطر اللي اتعلم من الأشخاص عشان كده كنيستنا من الحاجات الحلوة اللي فيها فيها كتاب السنكسار اللي هو سير وأحداث تاريخ الكنيسة كله أشخاص شاطر تتعلم تاخد من ده حاجة وتاخد من ده موقف تاخد من ده عبارة وتاخد من ده كلمة ونتعلمها ونعيش بيها زي مثلا احنا خلال الأسبوع ده بنحتفل بالقديس أنبا بولا أول السواح يقولوا أنبا بولا عاش 90 سنة في السياحة ولم نعرف عنه كلمة إلا كلمة واحدة ها. كلكم حافظينها من يهرب من الضيقة يهرب من الله الكلمة دي العبارة دي أربع خمس كلمات هي اللي حافظينها وعايشة ويانا لغاية النهاردة واقعد اتعجب ويايا أنا شخصيا بقعد أتعجب في الحكاية دي كلمة قالها واحد سائح في السياحة الروحية من آه، يمكن 16 17 قرن كويس وعايشة لغاية النهاردة طبعا زمان ما كانش فيه ورق ولا أقلام ولا text message نكتبها ولا أي حاجة خالص ولا إذاعة ولا تلفزيون ولا social media ولا حاجة والكلمة عايشة لغاية النهاردة بقوتها من يهرب من الضيقة يهرب من الله تعلم من الأشخاص بنتعلم كمان بالأمثال الأمثال اللي بتحصل احنا مش هنركب سفينة ولا البحر هيهيج ولا الحوت هيجي ومش هنعيش الحاجات دي لكن الأمثال اللي قدامنا بتعلمنا إن واحد جه ندى قدامنا بمناداة توبة استجيب ليها بقى ما تخليش قلبك آه، أصم استجيب ليه استجيب واستجب وكانت المفاجأة إن أهل نينوى كلهم عن الصغيرين والكبار حتى الحيوانات كلهم جلسوا في المسوح وفي الرماد ونادوا بصوم وصلاة ايه ايه ده ايه العظمة بتاعت الجماعية دي يعني مفيش كده عيلة من العائلات اللي كانت في نينوى قالت يا عم هنبقى نصوم بعد شوية ولا يا عم ما تسمعش الكلام ده ولا ملناش دعوة ما حصلش كانت توبة جماعية وكانت آه، أقوى إرسالية في تاريخ الإيمان في العهد القديم والعهد الجديد واحد راح بشر بلد كاملة وتابت ده مرة بط- بولس الرسول راح بلد وقعد يتكلم فيها عظات كتيرة أفسس دي في الآخر آمن ثلاثة فقط فشوف بقى أقوى رسالة وأقوى إرسالية الخلاصة أيها الأحباء أن النعمة لها صور عديدة وفي سفر يونان مليان بصور النعمة دي نعمة التكليف يكلفه ويرسله ونعمة التأديب يؤدبه عشان ينتبه ونعمة الخلاص ينقذه ويخلصه ونعمة التوبة يتوب ويتوب غيره وأخيرا نعمة التعليم من كل مشاهد السفر استعد للصوم الكبير بصوم يونان وابتدي حاول تقابل أب اعترافك وتقعد في جلسة روحية ويتعمل لك كده نظام وخريطة للصوم عشان تفرح بالأيام ويعطينا الله توبة ونقاوة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد آمين
Monogirin det ve mare beknaynim tekirini oyan sobden beknaos. Demet hello en de Jacob ben Ogeran de Mathos Adam. بابن من بارك لدم في طبيعة جن يا بوستولوس من بنيود مدربولتي صابا مرؤوس نودن دید به ویتا گروه جن نوسرون و سنان میشرون بین من سیون ایرینی کن Då är det så säger jag och det kan en novinare vol kanoer in och då men det är sten lik.
ليترأف الله علينا وباركنا وزن علينا وارحمنا يا رب خلى شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال الأربعة وعشرين قسيس وأربعة حيوانات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديس هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي Amin eseshog.
أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيتك كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا آمين.
هنوقف الاجتماع الأسبوع الجاي علشان القداسات اللي بتبقى متأخرة يعني ونرجع الأسبوع اللي بعديه محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون معكم ومع روحك أيضا